السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله القرآن وما زلنا نعيش مع القرآن وأنا أشتهي أن تكون الأمة كلها حياتها بالقرآن قال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما انا عايز التفاعل مع القران لما ربنا يقول واستغفر الله اقول استغفر الله العظيم استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم مع القران وهذه مدرسه القران هذه الحلقات بعنوان مدرسه القران مدرسه القران مدرسة مدرسة حقيقية إنها مدرسة الرسوخ فيها عجائب التثبيت إذا كان الجزء الفائت الجزء السابع كان جزء العظمة فهذا الجزء الثامن جزء اسمه تزيين الهوى إن أكبر فتنة أخرج بسببها آدم عليه السلام من الجنة كانت فتنة التزيين لما استطاع الشيطان أن يزين لسيدنا آدم عليه السلام فكرة الأكل من الشجرة والتزيين بالكلام صناعة الوهم إن من البيان لسحرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال هل أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى شو الكلام عامل ازاي؟ اشطبى أو بيعمل معاك كده وأنا حذرتك وقلت لك انتبه لما تسمع الوش ده في ودانك بتاع الأماني والوعود اعرف إن ده الشيطان اعرف إن ده الشيطان الشيطان عمله التزيين دي فتنته وشغله انه يزوق لك الباطل ويمكيزه ويلونه قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض ها زخرف القول غرورا كلام مزخرف يغر تزيين أن سيدنا آدم وأمنا حواء عليهما السلام هل أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى لا لا في الآية الثانية قال إيه وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين وقال يحلف لهم مش أقسم قاسم قاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور دل التدلية نزول كانوا نازلين بس بغرور كأنهم طالعين ليه؟ لأنه فهمهم إن اللي بيعملوه ده ده شيء عظيم جدا وهي دي وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم أكبر الخطر أن يزين الشيطان سوء عملك فتراه حسنا فيغرك ذلك ويوافق هواك فتصدقه عارفين قصة الرجل اللي في إيده بعرة والناس عمالين يقولوا له في إيدك تمرة في إيدك تمرة في إيدك تمرة تصدق الناس كلها يا ما أنت بتاكل كلام أوانطة يا ما بتصدق الناس وأنت عارف إن مش فيك اللي بيقولوه بيقول لك أنت شيخ وأنت مش وأنت عارف إن أنت مش شيخ وإن أنت طيب وأنت عارف إن أنت مش طيب وان انت دعائك مستجابة عنا وانت عارف ان دعائك مش مستجاب وما تستاهلش وبتصدق وتتغرب كده بالكذب اسلم ما تؤمر به في شر الهوى التجنب المبعد ابعد بقى عن امر الهوى تماما وابعد عنه واجتنبه قال تعالى وذروا ظاهر الاثم وباطنه عايز اقول لك مفاجاه ان ظاهر الاثم المعصيه اللي بتعملها ظاهره وباطن الاثم اللي هو جواك وما عملتوش عند ربنا سيان شايف ده وشايف ده ويعلم ده ويعلم ده ويكرهك على ده ويكرهك على ده لا فرق في بصر الله بين ما بطنت وبين ما اعلنت كل الاسم يراه فاتت معانا آية قبل دي في إيه؟ في قول الله سبحانه وتعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم فما كان لله فهو لا يصل إلى شركائه فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائه ساء ما يحكمون اللعبة اللي انت بتلعبها كتير اليومين دول المشركين جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والعنب كانوا بيطلعوا زكاة من الحرث الزروع والأنعام والحيوانات اللي عندهم يقول دول لربنا ودول للآلهة في الآخر بتاع ربنا يودوه للآلهة وبتاع الآلهة ما يودوش لربنا ربنا ما ياخدش حقه أهو أنت بتعمل كده كتير تقول ده ربنا وده ليا أنا والعيال والآلهة بتاع ربنا يرجع لك برضه في الآخر بتخادع الله اوعى تعمل كده ما تبقاش زيهم آه أسلم ما تؤمر به في شأن الهوى التجنب والمباعدة ما فيش فرق بين اللي انت عملته ظاهرا واللي انت خبيته الاثنين ربنا شايفهم والاثنين ربنا يعلمهم قال سبحانه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون الزمن العجيب اللي احنا فيه زمن الجدل والجدال واللجاجة في الجدال زمان عرفت واحد كان شغال معانا كانت فعلا ما بحبش مش ان انا اجادله لا لا لا بحبش اسمعه وهو بيجادل لجاجة لا يمكن ت- يعني ت- تعرف سكته عارف ما بيقولوا عن بعض النساء او بيقولوا عن بعض الناس انه آه، تستطيع ان توجد حلا لكل مشكله فتجد بعض الناس يوجد لك مشكله لكل حل كل ما تطلع له حل يطلع لك فيه مشكله انا بقول كان عندي شخص شغال معانا جدل النهارده انا بفا- بفاجئ ان كلهم بتوع جدل كلهم عندهم لجاجه في الجدال كانها بقت سمه عصريه خلاص يا عم خلاص يا سيدي انا غلطان حقك علي بطلنا معاك حق روح وبرضه مش عايز يسكت هو عايز يفضل يتكلم خلاص الشاهد ايه عجيب امر الجدل كما قال ذاك الصحابي ان الله ما غضب على قوم الا رزقهم الجدل ومنعهم العمل اخي الحبيب اعلم ان الذين يجادلونك هم مناديب الشيطان مراسيله الشيطان له وزراء وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم قال له كده والله ما القاها على لسانك الا الشيطان عجيب ما تجادلش عارف عارف قصه ما القاها على لسانك الا الشيطان دي ايه؟ قصه اظنها كذلك سيدنا ابو هريره مع سيدنا عبد الله بن عباس لما سيدنا ابو هريره رضي الله عنه روى حديث من مس ذكره فليتوضا فقال ابن عباس رضي الله عنهما ارايت ان غمست يدي في كظامه أكان علي ان اتوضا كظامه يعني نجاسه أكان علي أن أتوضأ فقال له أبو هريرة رضي الله عنه كلمة جميلة يا ابن أخي إذا ذكرت لك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال والله ما ألقاها على لسانك إلا الشيطان أما لما أقول لك قال رسول الله كن سمعا وطاعة على عيني وراسي من فوق ما تقولش تناقش وتقول لي مثلا طب مثلا بقى طب لو مش عارف ايه بقى فكرني زمان ما بدأنا الدعوه ديت وكان لسه في القريه والناس جديد عليهم الكلام اللي بنقوله ان لا يجوز لمس المراه وكان طبيعي عند الناس انه بيسلم على النساء كده يعني فيقوم واحد يقول لك ايه آه ده بقى واحده ست كبيره في السن وقعت ومدت لي ايدي إيه ده خد ايدي يا ابني اخد ايدها ولا لا تضرب بيها الامثال عم بقول لك ان مس يد المراه او مس اي شيء من جسد المراه من غير محارمك حرام لا يجوز ما تقولش طب لو مثلا سمعا وطاعه ان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ايه؟ ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون احيانا بي- بيلقوا شبهات انت ما تعرفش تجاوب عليها ما تعرفش ترد عليها تقول لهم ايه؟ لانها شغل شياطين ولذلك في بعض المواقف ربنا جل جلاله امر النبي بالاعراض عن الاجابه عليهم ما على الرسول الا البلاء نص هنا لسياق الآيات وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون اسمع أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها اسمع كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون الفرق بيني اللي ماشي على الشرع اللي قال الله وقال الرسول وبين اللي بيلقي شبهات ويفترض حكايات الفرق بين ده وده ان واحد ماشي على نور والثاني مزين له مزين له شو الفرق ايه؟ أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي في به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون واحا للعيون ما يصنع التزيين بها كم من قبيح قد زين فجمل وكم من جميل شوه حتى شان شوه حتى شان إنه عمل عجيب لبعض الإعلام في تشويه الحق ملطخ وتزيين باطل فصار باطل مزين ممكيج ملون ملمع وحق ملطخ مكركب ملخبط مش واضح عجبا واها للعيون ما يصنع بها التزيين واعظم ما تحترس منه من التزيين انه حين ستقوم بين يدي الله ستكتشف التزيين وثم لا يكون الا النار قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس وقال اولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا قال النار مسواكم خالدين فيها الا ما شاء الله ان ربك حكيم عليم يوم القيامه زي ما قال ربنا جل جلاله يوم تبلى السرائر قال تعالى يبصرونهم قال تعالى يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ده حتى عند الموت فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد في يوم القيامة هتحق الحقائق يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية كل شيء واضح وكل شيء باين وكل شيء مزين واضح وباين ومعروف ومعروض ومعلوم وربنا جل جلاله زي ما مرت معانا الآيات ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا الحق لمن الملك اليوم ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد إلى آخره كل حاجة بقى بتبقى علني يوم القيامة ربنا هيقول لهم يا معشر الجن والإنس يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم حين تكتشف التزيين زي ما قلت لك زين لك عذر تيجي يوم القيامة تلاقيه مش عذر ده كان مزين حقيقته بقى مش عذر هوى هوى مشكلة كبيرة فتنة التزيين دي في زماننا كتير قوي تسمية الأشياء بغير مسمياتها لسه لما كنت بتكلم عن حرمة الموسيقى والأدلة على حرمة الموسيقى قال لك ده الموسيقى دي فن راقي للأذواق العالية هو هو بيسميه كده فن راقي وذوق عالي الحقيقة مش كده الحقيقة فتنة معصية اسمه كده فن مش فن دي فسوق وفجور آه الخمرة مشروبات روحية أو مشروبات كحولية لا لا لا خمر سمي الاشياء بمسمياتها فوائد بنكيه لا فوائد ربويه سمي الاشياء بمسمياتها قرض لا ربا هو القرض بالبنك لا لا لا هجيب ربا تزيين بقى وفتنه التزيين دي المصيبه الكبيره اللي بتضيع مستقبلك لانك يوم ما تقابل ربنا وتبان الحقائق هتبقى مش عارف تعمل ايه وكم يكون قدر التزيين وفحشه حين يبلغ قتل الولد قتل الضرر مصيبة كبيرة إن الشيطان والمشركين يزينوا للإنسان إنه يقتل ابنه. وأنا قلت قبل كده في دروس تربية الأولاد إيه الفرق بين إنك تجيب برميل بنزين وتولع فيه وتو- وتحط فيه ابنك أو إن تحط ابنك في وسط الفتن ما بين نساء عاريات ما بين مناهج دراسية أجنبية بتعلم الفسق والفجور والإلحاد هي هي ده قتل أولادك إنه يبعته دولة أجنبية غربية يعيش هناك لوحده مفتون يفتن ويضيع عشان يجيب شهادة ولا عشان يتعلم حاجة ملهاش لازمة عشان دنيا عشان يقول لك تعلم فيه وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم الردى وليلبسوا عليهم دينهم تلبيس الدين تلبيس الباطل بالحق ده التزيين نفسه اهو ده قال مش ربنا امرنا بالعلم ونتعلم وهم- والاسلام اهتم بالعلم اطلبوا العلم ولو في الصين اطلبوا العلم من المهد الى اللحد اطلبوا العلم ويجيب لك مئة ألف كلام ده تلبيس آه. الله جل جلاله يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركه في حاله ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون فذرهم وما يفترون الافتراءات اللي بيفتروها على ربنا سبحانه وتعالى آه، الدين افتراءات كتير وربنا جل جلاله يقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دعهم درهم وما يفترون لأن الذي الذي زين له عمله فرآه حسنا صعب جدا ان انت تنقله وتفهمه ان هو ده م- متزين له مش دي الحقيقة ده انت عينيك اه، اه، متلخبطة ده زين لك صعب جدا ومن أخسر صفقة ممن خسر ولده وطيباته فخسر الله والجنة وشوف ال- الآية الجميلة ديت في التدبر بقى إنها جت وقد قد وقد قد قد الأولى لخسران الدنيا وقد الثانية لخسران الآخرة قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مبتلين خسران في الناحيتين في الدنيا وفي الآخرة فتنة التزيين لما يزين له سوء, سوء عمله فيراه حسنا ويسوء فيها وهو شايف قال سبحانه وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا الإشكال الكبير أنه بيفكر أنه بيحسن صنع هو ده لما زين له عمله فخسر الدنيا وبالتالي خسر الآخرة خسر الآخرة كمان آه تزيين خطير وتزيين عجيب ورهيب أن ينسب الإنسان فشله للأقدار سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء هو كده تقول له يا عم توب من السجاير ادعي لي ربنا يهديني ما هو لو ربنا هداني ما كنتش شربت سجاير تقول له ما حفظتش القران ليه يقول لك ما- ما فيش وقت مشغول جري على الدنيا تقول له ما بتصليش ليه يقول لك آه، هعمل ايه بنجري على الاكل العيال مش ده احسن مسرق ولا ازني ولا آه، ارتشي ان دايما الفاشل يلقي بسبب فشله على القدر سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء قال الله كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين تعالوا لأرسم لكم ما رسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله رسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما ورسم حوله خطوطا متعرجة ثم وضع يده أصبعه على الخط المستقيم وقال وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه و- وأشار إلى الخطوط المتعرجة وقال ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وسائل الإيضاح التعليم بالرسم التوجيه بالحقائق صراط ربنا مستقيم لا عوج فيه وعلى قدر استقامتك على الصراط في الدنيا ستكون ثباتك وانطلاقك على الصراط في الآخرة فاستقم تنجو أحبكم في الله والسلام عليكم
أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله